بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المسلمات أيها المشاهدون أيتها المشاهدات الكريمون والكريمات جميعا سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلا بكم معنا ومرحبا في هذا اللقاء الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة ننزل في هذا اللقاء تلامذة النجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم ونحن في ذلك نتمثل قوله عليه الصلاة والسلام إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم فماذا عند نبينا عليه الصلاة والسلام بشأن الأزمات التي تصيب الأمة والأفراد نعم هناك أزمات تمر بالأفراد وتمر بالأمة نسأل الله عز وجل أن يخرجنا منها سالمين وأن يلهمنا في هذه الأزمات رشدنا وأن يقينا شر نفوسنا وأن يهيئ لنا من أمورنا رشدا اللهم آمين اخترت لكم في هذا اللقاء مما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات الأزمات دعوات الأزمات هي دعوات ينبغي أن نلح بها على الله عز وجل ينبغي أن نجأر بها ونستغيث ونبتهل وندعو بالليل والنهار نعم هذا سلاح غاب عن كثير من الناس إما لأن الأحداث المتوالية سخونة وهرجا ومرجا وفتنة واضطرابا تأخذ عقول الناس يعني الناس تميل بهم الأحداث فتارة يقرؤون في هذه الجريدة وتارة يقرؤون في أخرى عناوين منشتات ساخنة فيأخذون الجريدة ويتلقفونها أو يستعيرونها ثم يقرؤون فيها تلك الأحداث ويقضون معها ساعة أو ساعات كذلك البرامج التكتكية أنا أسميها برامج التكتك شو هذه البرامج تأخذ الناس حيث الأحداث الملتهبة لا يعنيهم إن كان هذا الحدث الملتهب يصب في صالح البلد أو ضد البلد إنما يعنيهم أن يقدموا إعلاما ملتهبا إعلاما مسعورا إلا من رحم ربي من المنصفين الذين يريدون أن تسير البلد بهدوء لا نجامل ولا نداهن لا نرضى بالسكوت على منكرات ينبغي أن نكشفها حتى نواجهها ونصل إلى حل حتمي معها كذلك المعروف ينبغي أن نقف عنده حتى نعلي شأنه ونرفع صوته ورايته أما الإعلام المسعور المقروء والمرئي على حد سواء فإنهم لا يبالون إلا بما يثير الفتن ويبلبل الناس ويسعر نار الأحداث الإعلام المحترم لا يفعل إلا ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام كيف ذلك؟ في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعتبره المفترض يكون حديث هو ميثاق شرف الإعلام في الوقت الراهن بيقول إيه الحديث؟ كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع يا سلام والله يصح أن يكون هذا الحديث مش يصح يجب أن يكون هذا الحديث عنوان كل قناة وعنوان كل جريدة وعنوان كل ميدان كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع اللي احنا بنقول عليه ليس كل ما يسمع يقال مش كل اللي يسمعه نحكيه أديك مثال بعض القنوات الإسلامية فيها برامج توك شو بقى كويس بتعرض أخبار حلوة بس بيقعون في هذا الخطأ وهي برامج مشتهرة اسألوا الله التوفيق للقائمين عليها وأن يقيهم شر نفوسهم وأن يلهمهم رشدهم ألاقي برنامج من هذه البرامج الإسلامية في بعض القنوات الإسلامية يجي يقول المتحدث الرسمي باسم النور يقول للإخوان اتقوا الله فيتصل بيه يا أستاذ فلان أنت قلت كذا يقول له أيوة قلت كده ده أخطأ وده أخطأ يعني إذا كان بينكم معارك في الوقت اللي أعدائكم شحذوا هممهم وسنوا سيوفهم وكشروا عن أنيابهم المفترض أنتوا لما تختلفوا مع بعض يا إسلاميين والاختلاف واقع وحاصل وليس مذموما إن شاء الله عز وجل بل هو اختلاف في متغيرات أو اختلاف في شكليات وليس في ثوابت هو اختلاف يتوقع من البشر لكن المهم ألا يفرق ما تطلعش بقى يا برنامج توكشو إسلامي تجيبه وتقول له أنت قلت ولا ما قلتش وهيقول لك قلت لأنه مش هيكذب وانت يا اخ يا متحدث ما تقولش الكلام ده في وسائل الاعلام ابعت رساله لاخوانك نفسهم يعني ان كان التيار السلفي مختلف مع التيار الاخواني في بعض الشكليات ما يقعدوش يقولوا الكلام ده تراشق في الجرايد والبرامج التكتوكيه لا يقولوا البعض ارفع سماعه تليفون اخوك في الاخوان او اخوك في السلفيين في النور او في الحريه والعداله السلام عليكم اتقوا الله فينا ليه والله حصل ايه خير ان شاء الله والله بعض افرادكم عمل واحد اتنين تلاته بنصفي حساباتنا مع بعضنا مش بنشهر ببعضنا وبعدين احنا سمعنا ان اتعمل معانا في الدايره الفلانيه كذا سمعت من مين من الناس بتوعنا ما يمكن الناس بتوعك كانوا متعصبين سواء اخوان او سلفيين واحنا عارفين بالفعل في بعض يعني الشد والجذب لكن طبعا شد وجذب نريد أن يكون لصالح الإسلام لا لصالح الحزب نعم يجوز تعدد الأحزاب في الإسلام على الرأي الراجح كما وضحنا من قبل لكن لا يكون تعصبنا للحزب إنما تعصبنا للإسلام فنيجي نقول إيه سمعنا سلفي بيقول كذا سمعنا إخواني بيعمل كذا لا يا سيدي ما فيش حاجة اسمها سمعنا بئس ما قلت يا من تقول سمعنا ان عملوا كذا السلفيين او سمعنا ان عملوا كذا الاخوان سمعنا ان النور عمل كذا وسمعنا ان الحريه والعداله عمل كذا بئس ما قلت ازاي يعني ما نقولش يا عم الشيخ ونجامل لا طبعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علمنا اياه بئس مطيه الرجل زعموا شفت انا قلت لك في الاول قلت لك في الاول حديث النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما كفايه عليه الاثم ده كفاية عليه الذنب يعني إن كان في ذنب يودي جهنم ويغرق صاحبه هو الذنب اللي جاي ده إيه هو ده الذنب الوحيد لو كان الذنب الوحيد ده اللي يضيع صاحبه يبقى إيه أن يحدث بكل ما سمع مش كل اللي تسمعه في البرامج التكتوكية أو في تقراه في الجرايد أو تسمعه من واحد جارك أو واحد صاحبك يقول لك والله أنا كنت شايف حتى لو كان شايف ما تقولش يا سيدي بتقول ليه غرضك إيه من إنك تقول يعني لو نقلنا الكلام على النور أو على الحرية والعدالة احنا بنقول كده بحكم ان هم اللي ظاهرين او على الوسط او على كذا او على كذا ما تقومش تنقل على طول انت بتنقل ليه عشان تشوش انت كمان عشان توسع الخرق على الراقع المفترض لو جالك الخبر تقول والله بشر يصيبون ويخطئون وهم يعملون للإسلام ونسأل الله أن يجمع كلمتهم وأن يرفع رايتهم وأن يوحد صفوفهم وأن يلم شعثهم قول كده أو تتصل بأقرب واحد من مسؤولي الإخوان أو مسؤولي السلفية مسؤولي الحرية والعدالة أو مسؤولي النور أو الوسط أو كذا تقول له والله الناس بتقول عنكم كذا أرد أقول إيه طب وانتوا عملتوا إيه ده الصح يبقى لا نحدث بكل ما نسمع وإلا تشتد الأزمة لا نقول سمعنا كذا بيقولوا كذا بيقولوا مين اللي بيقولوا يقول لك الناس اللي قالت والناس اللي قالت مين اللي قال لها الناس اللي قالت لها والناس اللي قالت للناس اللي قالت مين اللي قال لهم الناس اللي قالوا لهم وتروح للناس تلاقي مين شيطان واحتمال يكون واحد متعصب فأنا بحذرك من حاجتين حذرنا منهم النبي عليه الصلاة والسلام في ظل الأزمات كمقدمة عشان ندخل على الدعوات ايه هم لا تحدث بكل ما تسمع اتنين لا تقل بيقولوا كذا بيقولوا كذا في اللغة العربية اللي معناها زعموا زعموا يعني بيقولوا ما سمعتش ما دريتش بيقولوا حصل كذا بيقولوا الحيرة والعدالة عمل كذا بيقولوا النور عمل كذا بيقولوا الوسط عمل كذا بيقولوا مش سيبك من بيقولوا ديا وإلا النبي عليه الصلاة والسلام ذمها ذمها وذم اللي بيقولها أعود وأقول تاني علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع بين قوسين ليس كل ما يسمع يقال انتقي انتقي ما تقوله وشوف ايه اللي هيحصل من وراه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت أي كلام هتنطق بيه حتى لو كان حق خد بالك كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع حتى لو كان حق خد بالك ممكن يكون الكلام حق لكن لم يحضر وقته ولم يحن حينه ولم يأتي أوانه خد بالك من الكلام ده مش أنا بقول باطل يعني بقول باطل يا عم الشيخ ما انا بقول حق اه والله بتقول حق بس ده وقته مش كل وقت له اذان ولكل مقام مقال ليس كل ما حضر ليس كل ما يقال حضر وقته ولا حضر اوانه كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع اتنين بئس مطيه الرجل زعمه المطيه يعني ايه يعني هو اللي بينقل لك كلام بيقول لك بيقولوا يعني انت دلوقتي بتعتمد على كلمه بيقولوا على كلمه زعموا مطية يعني ركوب يعني مستندك في الكلام اللي بتقوله ايه معتمدك في الكلام اللي بتقوله ايه ان الناس قالت هو كل الناس ما تقول حاجة انت ترددتها زي البغبغان والله انت تشوف ان كان الكلام ده كلام حق تقول الكلام الحق ده يتقال دلوقتي ولا ما يتقالش اولا تشوف الكلام اللي الناس قالته حق ولا باطل ان كان باطل سيبك منه وامسك لسانك مره واحده قولا واحدا ان كان الكلام اللي الناس قالته قدامك او البرامج التكتوكيه او الجرايد قالوه ان كان حقا قلنا ان كان باطلا اهجره بالمره ان كان حقا ما تقولوش مره واحده ممكن تقوله على مرتين ما تقولوش دلوقتي ممكن تقوله بعد يوم أو اتنين أو شهر أو اتنين وممكن ما تقولوش خالص لأن مش هيأثر بحاجة وممكن يترتب عليه فتنة إن كان الكلام حقا فانظر هل يقال الآن ولما يقال وما الآثار التي تترتب عليه هل كلام الحق ده هو اللي أنا سمعته في الجرايد أو في البرامج التكتوكية أو من الناس وهو كلام حق وثبت بالأدلة هل لو قلته في الناس دلوقتي وأذعته هيجيب آثار حميدة ولا آثار غير حميدة آثاره طيبة ولا آثاره خبيثة طيب أقوله كل دلوقتي ولا أقول حتة منه اللي هو حدثوا الناس بما يطيقون بما يعرفون بما يفهمون لئلا يفتن الناس فأنا اخترت في ظل الأزمات وإحنا شايفين تخبط في التحليلات اللي بيلقي التبعة في الأحداث الأخيرة اللي قام بها 10-15 واحد مش أكتر ولا أقل خليهم 100 خليهم 200 اللي عايزين يولعوا الدنيا دولة اللي احنا طبعا ضد إراقة الدماء لكن اللي يجي يولع مبنى رئاسة الوزراء أو يولع المجمع العلمي أو يولع مش عارف إيه نقف بقى حاطين إيدينا على خدنا ونقول له ولع يا حبيبي حرية توليع ما تنفعش الله هو فين وبعدين واحد هيقول لك المجلس العسكري عليه مؤاخذة نعم عليه مؤاخذات المجلس العسكري نحن ضد أنا ضد أنا عن نفسي ضد المجلس الاستشاري خاصة وفي نجيب ساويرس اللي قال اللي قال للغرب تعالوا ادخلوا مصر إزاي بعد ما قال للغرب تعالوا ادخلوا مصر سواء اقتصاديا او دخوله عسكريا ولسه بيمثلني في مجلس الاستشاري انا ما اخترتوش اصلا المجلس برمته ومعظم المجلس الاستشاري ليبراليون وعلمانيون طب نتائج الانتخابات في الصندوق قالت ايه قالت اكتر من 75% اختيار للاسلاميين يبقى المفترض المجلس الاستشاري يكون في 75% اسلاميون لان الشعب عاوز كده مش بتقول الشعب يريد اسقاط النظام الشعب يريد أن يكون المجلس الاستشاري 75% من الإسلاميين لأن الصناديق قالت إنما تجيب لي خمسة من الإسلاميين وبقية ال 30 25 ليبراليين وعلمانيين يبقى بتضحك على مين بالظبط؟ يبقى ملايين قالت عايزين الإسلاميين وحضرتك تطلع لي في الاستشاري كذا فنحن نختلف معهم جملة وتفصيلا في هذا الأمر. وبعد كده يطلع يقول لك تاني والله ده المجلس اللي جاي ماليش على مجلس الشعب لا يقدر يعين حكومة ولا يسحب الثقة من حكومة ولا يقدر ياخد قرار بتشريع امال انتوا عاملينه ايه مجلس بتنجان ده ولا ايه امال هو مجلس ايه بالظبط فاحنا ضد الكلام ده وضد وثيقة السلم وضد وثيقة يحيى الجمل ولا ولا نستبعد ان تكون هذه الاحداث التي تحصل ببعيد عنهم والليبراليين بيولعوه والأناركيين اللي بيقول لك فوضوية للوصول إلى السلطوية اللي بيقول لك هدم الجيش والشرطة والمؤسسات الأناركيين دول طائفة من اليساريين الشيوعيين المتت المتطرفين وسيلتهم للقفز على السلطة الدم والتخريب الأناركيين وادخلوا على الإنترنت اللي عنده ويكتب كده أناركيين هتلاقوا بلاوي متلتلة على مستوى العالم وعند وليهم ناس في مصر وجريدة الأهرام عملت معاهم لقاء من فترة بسيطة الأناركيين دول يساريين شيوعيين بيقولوا إيه متطرفين يقولوا نولعها لحد ما تخرب وإحنا بقى نقوم على الخراب ده فوضوية لا سلطوية بيقوموا على ثلاث حاجات أو أكتر هدم الجيش هدم الشرطة هدم المؤسسات وادي اللي بيتم اهو محاصرين رئاسه مجلس الوزراء ما يدخلش من الباب الم- المجلس الوزراء ليه 8 ابواب يخش من الباب الخلف وليه يخش من الباب الخلف يدخل من اي باب يعجبه مش رئيس مجلس وزراء ومعظم الشعب راضي بيه حتى لو اختلفنا معاه في بعض حاجات سواء في النظام السابق او دلوقتي هنختلف اه بس احنا بنشوف المصلحه الاكثر رايحه فين المصلحه الاكثر الراجل ده نعدي بيه انطره انطره نعدي بيها اي نعم ما احناش راضيين عن حاجات كتير لكن انطره الله اكثر مفسده اكثر مفسده اقل ومصلحه اكثر تقوم تحرمه ويدخل مكانه ليه يبقى ده اسقاط هيبه المؤسسه طيب الجيش اهو الجيش عمل الجيش خلى وجايبين صوره البنت اللي بتتسحل على الارض طبعا احنا ضد ان يفعل اي شيء مع انسان مسالم انت قمت بتحقيق وشفت البنت دي ما شتمتش الجيش الاول ولا لا طب صوت وصورة على اليوتيوب بيشتموهم بشتايم قبيحة لما أقول للمصريين شتايم قبيحة ارجعوا للشارع تحت كده يعني إيه شتايم قبيحة بالأب والأم وحركات بالأيادي قذرة لما تطلع بنت زي ده أو ولد زي دول يعمل كده لظابط الجيش فين المهابة فين المهابة طبعا أنا بقول لك ضد سحلة أو ضرب أي معتصم أو أي متظاهر سلميا طالما هم أقروا بحدود اللعبة يبقوا على جنب وما يعطلوش المصالح وكذا ما يمكن هي اللي رمت عليهم حجارة الأول يفضل صنم ما يدافعش عن نفسه ما يمكن وانا دلوقتي انتقدت لك انا المؤسسه العسكريه هو المجلس العسكري وبعد وفي نفس الوقت هنتقد لك اللي واقفين والليبراليين اللي عندهم مليار جنيه خدوهم من امريكا مليار جنيه راحوا فين المليارات والاسلحه اللي كل يوم بتتمسك بالكم واللي ما اتمسكش راح فين وكمال خليل بتاع العمال الاشتراكي اللي قال س س س سنقف ضد الاسلاميين لو وصلوا الى مجلس الشعب والحكم حتى لو اضطررنا الى حمل السلاح راحت فين واكتر من واحد من الناس دول بيقول ستنفجر مصر لو وصل الاسلام مين اللي هيفجرها اذا كان الشعب هو اللي وصلهم اهو الصناديق بتقول الشعب وصل الاسلاميين مين اللي هيفجر مصر يبقى انتوا اللي بتفجروها بقى يبقى المؤاخذة على كتير الأزمات قاعدة تفتح والقنوات التوك اللي فيها برامج توكتوكية معروفة قاعدة تولعها وتطلع مذيعة تبكي وتتنهد وتتنهنه وتقول لك يا سلام يا مصريين ويطلع مش عارف يعمل ايه على مين الكلام ده كله الله هو انت ليه ده مسبيره مش انضرب الجيش معلش بين قوسين بالحذاء في مسبيره مين اللي اتحاسب لحد ومسمينهم شهداء لحد دلوقتي ده احنا شفناهم صوت وصورة لو ما شفناش كنا كدبنا عيوننا مسك الواد طلع فوق في المدرعة والعساكر موجودين عساكر الجيش ومسك الحجارة ونزل فوق راسهم والأسلحة اللي مسكوها ومسميهم شهداء لحد دلوقتي ازاي يعني هو ليه كله ساكت على اللي بيضربه في الجيش وبيضربه في الشرطة الله هو الشرطة مش فيهم صلحاء وفيهم فاسدون واحنا لما نقضي على الشرطة كلها مين يحمي لي عرضي وعرضك مين يحمي لي مالي ومالك مين يحمي لي ابني وابنك مين لمصلحة مين يهدم نظام الشرطة بأكمله ويؤخذ العاطل بالباطل لمصلحة مين يهدم, يهدم الجيش ويطعن فيه لمصلحة مين ولعلكم تذكرون سابقا وأنا قلت هنا في قناة الرحمة إن مقولة الإيد والشعب والجيش إيد واحدة مقولة خبيثة مقولة خبيثة الشعب هو الجيش والجيش هو الشعب مش إيد واحدة كلمة ايد واحدة يعني كانوا ايدين واجتمعوا مع بعض ومسيرهم يفترقهم او معدين يفرقوا فيهم ليل ونهار فلو سقط الجيش اللهم ارحمنا ولو سقطت الشرطة اللهم استرنا ولو سقطت المؤسسات ربنا بقى يتوب علينا ويتولانا فاحنا بنقول عايزين في ظل الأزمات وتخبط الأخبار والأخبار على مدار الساعة كل شوية خبر والناس قاعدة تنقل ومشغولة بالأخبار ومشغولة بالتحليلات واللي بيحلل بشر يعني جميع اللي بيحللوا في القنوات بشر ليه ناخد كلامهم مقدس ليه ناخد كلام الناس اللي قاعدين يحللوا الأحداث مقدس هي رؤية قد تصيب وقد تخطئ وقد يكون اللي بيحلل ليه أجندة خاصة عايز يوصلك من وراء الأحداث لمعنى هو عايزه فأي واحد يقول لك كلام ما هوش نبي أي واحد بيحلل في الأحداث ليس نبيا وليس ملكا لا نبيا معصوما ولا ملكا مطهرا ولا يوحى إليه فهو بشر يقول رؤيته وقد تصيب وقد تخطئ وقد يكون من ورائه أجندات ومعاني خفية يريد أن يدلس بها على الناس طيب نعمل إيه؟ نسمع بقى للذين نظن فيهم الإخلاص ودول معروفين وريحتهم ما شاء الله طيبة وناخد كلامهم مش على إنه مية في المية على إنه بنحسن الظن فيه على إنه أصوب رؤية على إنه كلام منصف وناخد منه ونسيب منه مش معناها أنه راجل بنظن في الإخلاص كلامه كله مصدق لا يؤخذ منه ويترك كل يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يوحى إليه إنما عبنا دلوقتي أول ما نمسك الجريدة كل واحد يقوم قاري له خبر كانوا يذاكره يمسك التليفون يقعد مع زملائه ما دريتش حصل كذا ويعمل نفسه هو اللي بيحلل وهو نائل التحليل كله من عند واحد في جريدة ما هوش عارف إذا كان في صالح الوطن وفي صالح الدين ولا ضد الوطن وضد الدين فأنا رأيت أن احنا مع تخبط الأفكار وتبلبل الناس ومع استعار الأحداث واشتعالها ومع كثرة المحللين اللي مش عارفين لهم ظهر من بطن ولا وش من قفا قلت ما فيش مفر من دعوات الأزمات يعني ايه دعوات الأزمات؟ احنا عندنا في دعوات بندعو بها في ساعة اليسر وفي دعوات بندعو بها في ساعة العسر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين دعوات الأزمات دي مجموعة من الدعوات ينبغي أن نلجأ بها إلى الله عز وجل عندما تشتد الفتن واحنا مش عايزين نكبر الأحداث اللي عند مجلس الوزراء قوي يعني دي حاجة ملمومة قد كده مش 100 واحد ولا 200 واحد اللي هيشغلوا الرأي العام عشان يبوظوا علينا العرس كما يسمونه التاريخي في اختيار الشعب وتمثيل إرادة الأمة مش عايزينهم يضحكوا علينا ويغيروا دفة الأحداث ويطلعوا يبكوا كلهم في حاجة يعني يقول لك الجنازة حارة والميت كلب بيقولوا كده في المثل طبعا احنا ضد قتل البراء لكن الذي يريد أن يبلطج على الجيش والشرطة هو مفسد في الأرض الذي يريد حرق المؤسسات اللي هي ملكي وملكك مفسد في الأرض إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم استنى يا حبيبي خلاص بدأت الدنيا تروق اهو ونشوف يا ترى المجلس العسكري هيبقى صادق بنسبة كام والليبراليين هتبان وجوههم الحقيقية قد إيه وتقع ورقة التوت اللي ستراهم لحد دلوقتي اللي كانوا بيتجملوا بيها والعالم الخارجي نظامه إيه معانا ونشوف الإسلاميين هيخططوا إزاي ونمشي في بر الأمان ونسبق الناس إنما اللي عايزين يعكروا لنا ويحطوا لنا مسمار قدام العربية عشان تقف لا معانا استبنى هنمشي بيرموا شويه مسامير كده هنمشي هن... هن... هنبوظ العجله ونجيب عجله غيرها لكن العربيه مش هتقف ان شاء الله عز وجل عايزين بقى دعوات الازمات هي ده الوقود اللي حركنا الدعوات دي ما ندعيش بيها مرة ولا اتنين ولا تلاتة ندعي بيها مية ومتين وتلتمية لحد ربنا ما يكشف الغمة وهو بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير أنا هأعطيك مث... مقولة لحذيفة بن اليمان صاحب النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة بن اليمان بيقول إيه ليأتين على الناس زمان ليأتين على الناس زمان لا ينجو فيه من الفتن إلا من دعا دعاء الغريق تاني حذيفة بن اليمان صاحب النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه وعلى فكرة حذيفة لاسمه خبير الفتن النبي عليه الصلاة والسلام علمه أشياء تتعلق بالمستقبل لم يعلمها غيره وعلم أم سلمة أشياء لم يعلمها غير يعني اختص الصحابة بأنواع فكان حذيفة بن اليمان اختصه النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه الفتن التي تحصل في المستقبل المهم حذيفة خبير الفتن صاحب النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه رضي الله عنه لا يأتين ده بيأكد لا يأتين كأن اللام هنا للقسم كمان مش للتأكيد لا يأتين على الناس زمان لا ينجو فيه من الفتن إلا من دعا دعاء الغريق يعني ايه دعاء الغريق عارف لما واحد يكون بيغرق وما بيعرفش يعوم اما بيجي يقول الحقوني او انقذوني انا بغرق بيقول ايه الحقوني يا جماعه انقذوني يا جماعه انا بغرق يا جماعه انما بيعمل ايه بيرفع ايديه الحقوني بغرق الحقوني مش بيعمل كده اهو احنا في زمان فتن المفترض فيه في احنا عندنا حاجة اسمها الدعاء دعاء المسألة وحاجة اسمها دعاء الابتهال وحاجة اسمها دعاء الاستغاثة ثلاثة دعاء المسألة عادي احنا بنعمل ايدينا كده اهو بنضم ايدينا الاتنين كده وبنعملهم قصاد صدرنا كده اهو مضمومين كده او قصاد وشنا كده كده قصاد الصدر او كده قصاد الوجه اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم استرنا اللهم بارك لي في امي وابي وزوجي واولادي و بتدعي ده اسمه دعاء المسألة عادي صوتك خافت طب دعاء الابتهال بترفع ايديك شوية كده عديت بقى من وشك لحد فوق الراس كده يا رب يا رب اللهم إني عبدك المسكين اللهم إني عبدك الخائف اللهم مسكينك بالباب اللهم عبيدك بالباب اللهم أتوسل إليك أن تنقذني أتوسل إليك أن تهديني ده, ده ابتهال رافع ايديك لفوق شوية دعاء الاستغاثة مش عارف الكاميرا هتجيب ايديا بقى ولا لأ كده لحد فوق خالص لحد ما يبان بياض بياض الإبط وتقع العباية لو عليك عباية إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم شوف الاستغاثة بقى النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر لما جاي ألف واحد مع كم فرس مع كم بعير مع سلاح قد إيه وهم 317 النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه 317 وفرسين وكم جمل والكفار جايين متحضرين للمعركة والنبي عليه الصلاة والسلام ما كانش متحضر فعمل اللي عليه في حدود الإمكانات ونظم الصفوف وعمل أصحاب السهام فين وأصحاب كذا فين ودخل العريشة الخيمة بتاعة القيادة وأبو بكر من ورا منه أم النبي عليه الصلاة والسلام قعد يدعي يستغيث إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم راح رافع ايديه كده النبي عليه الصلاة لفوق وبصوت عالي يحرك جسمه كله اللهم نصرك الذي وعدتني اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة وفي رواية اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم ويظل يستغيث لحد ما ارتجف النبي عليه الصلاة والسلام فاحتضنه أبو بكر الصديق من وراء ظهره وقال له كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله فإن الله منجز لك ما وعدك يبقى في دعاء مسألة ودعاء ابتهال احنا عايزين دعاء الاستغاثة بقى دلوقتي لأن عندنا دلوقتي ناس أصحاب أجندات ليبرالية وعلمانية وشيوعية ونصرانية يعني أنا سمعت خبرا من الأستاذ نبيه الوحش المحامي في اتصال مع بعض القنوات ان القس فلوباتير اللي قاعد يولع الدنيا ويقول ان احنا مش صحاب البلد ديا على المسلمين يعني دخل من المطار بخمسة مليون دولار والسلام عليكم ورحمة الله ده الواحد فينا لو دخل بخمسة مليم من المطار يتقفش من قفاه إنما ده دخل بشنطة فيها قس فلوباتير دخل بشنطة فيها خمسة مليون دولار من المطار وتعظيم سلام يا جدع ليه؟ على راسه ريشة وعدى ونبيه الوحش الأستاذ المحامي المحامي المشتهر رافع قضية في الموضوع ده ده تبرعات من الأمريكان ومن الناس هناك عشان ال- الكنيسة هنا طب ده المفترض ان اي مليم يدخل البلد يدخل تحت اشراف وزاره الشؤون ووزاره الخارجيه وفي بقى مؤسسات تس... لازم تدخل الفلوس من خلالها ويجي يقول لك ايه في القنوات التكتوكيه التكتوكيه توك توك شو يقول لك آه، ان جماعه انصار السنه جاي لها 181 مليون دولار من مؤسسه عيد الخيريه يا ريت كان جالهم 181 مليون دولار كانت المساله انتعشت وحتى لو جه لجمعيه انصار السنه 181 مليون دولار من مؤسسة عيد الخيرية جت بشنطة من بره من المطار بره بره زي القس فلوباتير عشان هيولع بيها الدنيا أكتر ما بيولعها وهو هو داير ع- م- في كل مكان يولع الدنيا ما حدش قال له تلت التلاتة كام وأبو يحيى محبوس ما حدش عارف ليه طريق جرة الله إيه اللي بيحصل ده فالمهم جماعة أنصار السنة لو دخلت لها فلوس ت- تبرعات مسموح بها من كل مكان وبتدخل عبر المنافذ الشرعية وقناه الرحمه كان فينا الدكتور عبد الله شاكر ومعاه آه، الاستاذ مش عارف مين عبد الرحمن جمال عبد الرحمن فيما اذكر و- وفي استضافه الاستاذ ملهم وقالوا جابوا الاوراق كامله اللي جايه بيها الفلوس ومش 181 ملي- مليون دولار ده باين 3 4 مليون جايين من مؤسسه قطريه او مؤسسه اماراتيه مش فاكر وجايه بالمنافذ الشرعيه عبر البنك عبر وزاره الشؤون عبر رقابه المؤسسات الماليه وداخله بكافه الاوراق يعني الم... احنا في ازمات لا يأتين على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا بدعاء الغريق لازم نجأر إلى الله بالدعاء في الصباح وفي المساء وفي كل وقت هدخل على الدعوات واقولها لحضرتك يا ريت ورقه وقلم مع حضرتك تكتبها او تفتح الموبايل بتاعك وتسجل او تسمع الاعاده ان شاء الله لست ادري الاعاده الساعه كام انا صراحه لا اشاهد نفسي نشوف اول دعوه من الدعوات احنا في كرب يا جماعه عندنا شوف ليبراليين وعلمانيين ويساريين شيوعيين ون- ونصارى متآمرين على مش كلهم طبعا لما اقول النصارى مش كلهم النصارى المتطرفين اقصد اللي معروفه اجنداتهم الخارجيه وهواهم تبع امريكا والاجندات الخارجيه بقى التدخلات الصهيونيه والامريكيه والتربص بنا من كل مكان خمس جهات تريد ان تفتك بمصر وأن تضيع عليها فرصتها التاريخية في حياة تمثل إرادة الأمة وهويتها فإحنا لازم ندعي الله يعني هنقول لا طاقة لنا بهم لا والله إنما سنقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ما بالك وإحنا الفئة الكثيرة إن شاء الله والسنة دي قالت الفئة القليلة اللي مع ربها ربنا بينصرها طب ما بالك لما تبقى الفئة الكثيرة هي اللي مع ربها لا تغتر بقوتها ولا تعجب نفسها بنفسها إنما تعتمد على ربها وتقول ما كان من فضل فمن عند الله وما كان من نصر فمن الله وما النصر إلا من عند الله هو ده شأن الأكثرية المسلمة ذات الهوية الإسلامية فاحنا برضو الكرب إن علينا جهات متنوعة تريد أن تفسد حياتنا وتريد أن تضيع مصرنا وأن تقضي على هيبة الدولة داخلا وخارجا نعمل ايه؟ عليك بالدعوات دعوات الازمات، ساقول لحضراتكم روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب سواء بقى كرب يتعلق بالامه او يت... بالبلد او يتعلق بيك انت او بعيلتك، اي كرب سواء كرب عام او كرب خاص. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب وفي روايه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حز... اذا حزابه امر يعني افزعه واقلقه يقول ايه؟ دعوات المكروبه اهي ده دي لها لها عجب بيقول لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض لا إله إلا الله رب العرش الكريم ودي مجربة في البخاري ومسلم محققة نتائجها للي بيقيم الفرائض ويكترها على لسانه عند أي كرب قولها كده والله قالها ناس محبوسين وربنا فك حبسهم وما كانوا متصورين يطلعهم وكانوا مظلومين يعني لا إله إلا الله العظيم الحليم ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول الدعوات دي عند الكرب وعند الأمور المفزعة لا إله إلا الله الحل... العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض لا إله إلا الله رب العرش الكريم وبعد الاتص... بعد الاتصال إن شاء الله نكمل تفضل السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ازيك يا عم الشيخ أكرمك الله تعالى منور الشيشه والله انا متابعك في جميع القنوات زادك الله نورا أنا في متابعك قناة في الرحمة قناة بس الناس مع- القنوات التانية مع الشيخ ضيافة خالد.
فقط بقول لك يا أخي الكريم أنا في قناة الرحمة فقط ايوه ماشي ما- لكن في القنوات التانية ضيافة ماشي ما- عموما ربنا كتر من امثالك يعني بصراحه الوحيد اللي بيقول كلمه مش الوحيد يعني اكتر الناس اللي بتقول كلمه حق زي سيادتك كده ربنا انت يخليك.
ذكرت سيادتك فعلا ابو يحيى مظلوم والشيخ عمر عبد الرحمن وجد النجم وجد النجم والناس دي مظلومين ده جدا وما اختفت عملوش اخبار حاجه الشيخ عمر مش عارفين عنه حاجه انقطع اتصاله باهله مش عارفين هو راح فين ولا ولا بيعمل ايه آه، ربنا عموماً هم عاملين ربنا أقسام قدام يرجعه السفارة، آه، وانا ب- آه، كنت عندهم اول امبارح فانا قصدي اقول لسيادتك فعلا كليوباترا اللي انت بتقول عليه ده كليوباترا ده مولع الدنيا قبل في- كده في- مسك مسك- فيلوباتير.
شتم المحافظ آه.
لا احنا بنقول عليه كليوباترا هو اسمه كليوباترا آه، لا، آه، مش عارف جايب الاسم دي منين المهم إن ابوه آه، ب- شتم المحافظ وشتم المجلس العسكري وشتم المصريين حصل- وشتم المسلمين حصل.
وبعدين كان جايب عصابه وجاي عص- آه، ميدان التحرير الراجل ده ما فيش حد بيكلمه ولا بيعتله ولا اي حاجه رغم اللي هو عمل احداث كتير وعمل مشاكل كتير ده اللي قدام- محيرنا والله اه اه وم- وما حدش اعتله ولا حد اي حاجه اي حاجه في المقابل بقى ابو يحيى آه، بريء وما- ومالوش اي تهمه ما- وكان في المنصوره يعني ابو يحيى ليه كان عندنا في المنصوره ربنا يفك وما- أسره.
ومالوش اي تهمه ولا اي حاجه بالظبط.
ورغم كده اعتقلوه ظلما وعدوان و- وعمل ايه تموت هو مش عارف نفس الموضوع برضه الشيخ محمد زهاري والشيخ محمد الاسلامبولي والشيخ محمد ساوي الاسلامبولي والناس اللي مع براء وما فيش حد آه، وما لهمش اي تهم ضحايا حسن مبارك ما لهمش اي تهم ربنا يفك فستك كربهم.
زي ما انت بتقول كده واحد آه، يقعد يشتم فينا والتاني يقعد يشتم في الرسول ويجيب لا حول اموال من بره اللي اسمه ساويرس ده و- ويقول آه، ال- بتاع العري والخمره آه.
والكلام الفارغ مفيش حد بيكلمهم فمش عارف نعمل ايه و- انا ستك بس عاوز تعرفنا نعمل ايه مع الناس ديت و- والله اذا كان من وسيله لمقاطعتهم في اعمالهم فلنقاطع كل من يدعو يعني كل من يدعو كل من يدعو الى التدخل الاجنبي في مصر وليه مصالح اقتصاديه ام اين امه الاسلام في مصر انا مش بقول اسلام ونصرانيه رغم ان انا اشرف ان انا انتمي لامه الاسلام واقول اسلام من على المدنه من على المدنة يعني الراجل رئيس الحك... وزراء حكومة بريطانيا طلع قريب لسه من من أيام بسيطة يقول إن بريطانيا مسيحية وتعتز بمسيحي... بمسيحيتها بريطانيا وتلاقي عندنا ناس ليبراليين وعلمانيين بينتمون للإسلام يقول لك ما تقولش إسلامية احنا معانا نصارى وحد قال لك احنا هنظلم النصارى أبدا ده احنا بنقول هم شركاؤنا في الوطن ن... ن... نحمي أعراضهم كما نحمي أعراضنا ونصون أموالهم كما نصون أموالنا لكن بشرط ألا يعيثوا في الأرض فسادا وألا يفسدوا عقول شبابنا بالتنصير التنصير منتشر الآن في ربوع مصر استيقظوا يا أئمة الأزهر استيقظوا يا دعاة الإسلام استيقظوا التنصير دخل المدارس الابتدائي والإعدادي والثانوي ولا حول ولا قوة إلا بالله وإحنا نايمين ده أنا في مشروع كنت محضره للآخر عايز أقول العمة ده هي العمة دهيا لازم يتكون منها فريق من الأزهريين يلبسوا العمة بوقار مش نقعد في المساجد نستنى الناس تجي لنا في الدرس ومحدش بيجي الدروس إلا يسير جدا وبيجي الجمعة وكتير بينام بس طبعا إلا الشيخ الكويس اللي ربنا مكرمه وإن بيأثر في الناس عايزين إحنا نروح للناس بقى أرجو أن تكون هناك حملة اسمها حملة الأزهريون قادمون معناها ايه ان الازهريين يلبسوا عمامهم وينزلوا على القهاوي في وسط الناس ويستأذنوا صاحب القهوة يطلبوا شيء للناس على حسابهم وانا من اولهم ونقعد نكلم الناس على القهوة وناخدهم للجامع ونعرفهم بحقائق الامور ونركب الاتوبيسات ونعمل مواعظ فيها ممكن يضحكوا عليا يقول لك عم الشيخ عايش فين يا عم ما الفرصة متاحة كان زمان ما تقدرش تعمل الكلام ده دلوقتي مفتوح وانت راجل أزهري مقبول عند الكل انزل بزيك الأزهري واقعد على القهوة واقعد على الشاطئ وعلم الناس ولف فو... واركب الأتوبيس وقول للناس وادخل المولات ادخل كارفور ادخل فتح الله ادخل أي مول واستأذنهم على الباب عرف الناس نسأل الله التوفيق معانا اتصال آخر أم أحمد أو أبو أحمد السلام عليكم أحمد اتفضل عليكم السلام ورحمة الله معك احمد عصر من التاسعه البحيره يا فندم أهلا بك ازيك يا شيخ
الحمد لله أهلا بك. لو سمحت يا شيخ اتفضل ما دور الاسلام في هذا المشهد السياسي اللي داير في شا... في شارع في الشارع الان آه دور الإسلام في المشهد السياسي أيوة.
الآن.
اين الشيوخ يا شيخ ما ينزلوا أبدا أنا ضد نزول الشيوخ ليه يا شيخ أقول لحضرتك مين اللي بيدير المعركة هناك دلوقتي الجيش لا والبلطجية البلطجية الجيش البلطجية.
الجيش فيما يظهر مظلوم مظلوم بس بس بس الناس هي شيخ زي ما هي مكرية من ال...
لو نزلوا من البلطجية هينضربوا زي بس- الشيخ عماد عفة الله يرحمه كنت محضر أنا النعي في الآخر خلينا أقوله أنعي إلى أمة الإسلام استشهاد أو وفاة الشيخ عماد عفة رحمة الله عليه رحمة الله عليه.
الذي غدر به غدر به بواسطة مين؟ الأناركيين ممكن اليساريين ممكن الليبراليين ممكن الفلول زي ما بيسموه ممكن النصارى المت... المتطرفين ممكن الجهاز الجهات الخارجية من الصهاينة والأمريكان ممكن الجميع شركاء في احتمال المسؤولية وينبغي أن يحقق في الأمر لو نزل أي شيخ تاني أنا لا آمن عليه أن يطعن والدنيا تولع اكتر لا احنا زي ما بقول زي ما بيقول الكتير لو انسحب اللي بيقولوا احنا الثوار السلميين والاشراف لو انسحبوا من الميدان هنعرف ان اللي باقيين كلهم بتوع الحشيش والبانجو والدعاره وان هم الجماعه اللي عايزين يدمروا البلد يبقى تقدر الجهات المسؤولة تفرزهم وتاخدهم واحد واحد وتحقق معاهم ولا هنفضل نطاطي راسنا لا بنجامل العسكري ولا خايفين من الثوار ولا بنجامل الثوار ولا خايفين من العسكري احنا بنقول كلمة الحق بإنصاف فيما نحسبه فيما نراه ونسأل الله أن يصلح حال البلد تعال نشوف الدعوات معانا يبقى احنا خدنا أول دعوة اللي هي ايه دعوات المكروب ودي من أشهر الدعوات نكتر بيها بقى لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض لا إله إلا الله رب العرش الكريم ثم يدعو النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيفتح بيها كده وبعد كده يدعو أيضا روى أحمد وابن حبان عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال لقنني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات وأمرني إن أصابني كرب أو شدة أن أقولهن لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحانه وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اسمع كده بيقول ايه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لقنني رسول الله لقنني يعني إيه لقنني كلمة كلمة بيحفظه يعني حاجة مهمة لقنني وأمرني إذا أصابني كرب أو شدة أن أقولهن لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحانه وتبارك الله رب العالمين رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اتصال الأخ هشام السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله اللهم لك الحمد هل عليك يا شيخ عندي سؤالين لحضرتك تفضل السؤال الأولاني آه، ال- وضع اليد بعد الركوع آه، يعني تبقى جنب ال يعني تبقى انزلها كده ولا احطها يعني على سيدي نعم، حاجة تاني نعم.
حاجة امتى تصلى الجمعة ظهرا؟
امتى ايه تصلى الجمعة ظهرا طيب ماشي جزاكم الله خيرا الله يكرمك سريعا أجيبك وضع اليد بعد الر- بعد الركوع لما تقول سمع الله لمن حمده أمامك أمران أو خياران أما الأول منهما تسيب إيديك في جنابك كده ده بعد سمع الله لمن حمده والتاني إنك تحط إيدك تاني زي ما كنت حاططها في وأنت واقف بتقرا الفاتحة والسورة وهذا أمر اختاره بعض العلماء واختار الأول بعض العلماء فلا ضير اختر اللي يعجبك منهم مش مشكلة خالص نهائي أنا ماشي مع ال- مع إرسال اليدين صراحة ماشي معاهم العلماء الآخرون اختاروا إن قياسا على القيام إن وأنت قايم بتحط إيدك اليمين على إيدك الشمال وأنت واقف بتقرأ السورة والفاتحة خلاص بتحطهم فبيقول لك بعد الركوع ده اسمه قيام برضه يبقى تحط إيدك تاني كده صح وكده صح ومحدش ينكر على حد أما متى ت- تصلى الجمعة ظهرا إذا فاتتك الجمعة مش هتصلي ركعتين هتصلي الظهر أربعة واحد فاتته صلاة الجمعة هيصلي الظهر أربعة واحد مسافر لا يلزمه صلاة الجمعة وهو في أثناء السفر يصلي الظهر واحد حضر مع الإمام هو قاعد في البلد وحضر مع الإمام بعد ما رفع راسه من الركعة الثانية لأن صلاة الجمعة ركعتين فاتت الركعة الأولى الركعة الثانية الإمام قرأ الفاتحة وسورة وركع وقال سمع الله لمن حمده جه واحد دخل وراه يجيب ركعتين بعد الإمام ما يسلم ولا يجيب أربعة يجيب أربعة لا- لأن العبرة في إدراك صلاة الجمعة بإدراك ركعة كاملة مع الإمام والركعة بتدرك بإدراكك للركوع فمن لم يدرك ركوع الركعة الثانية ودخل مع الإمام بعد أن رفع رأسه من ركوع الركعة الثانية لا ينوي جمعة إنما سينوي ظهرا ودخل بنية الجمعة لكن لما الإمام يسلم هيقلب نيته ويخليها صلاة الظهر وإذا جاء يوم العيد يوم الجمعة كما أخبرني إخواننا في غرفة التحكم المسمى بالكنترول إن يوم الجمعة ممكن في بعض الأقوال اللي بيصلي العيد خلاص معلش جمعة ويصلي الظهر مكان منها ده ده ق- أحد الأقوال في المسألة وإلا أنا ماشي مع إن الجمعة العيد يصلى والجمعة تقام فمن شاء صلاها مع الإمام جمعة ومن شاء صلى في بيته ظهرا ولا شيء عليه ده يوم اجتماع العيد مع الإيه مع الجمعة وجزاك الله خيرا أخي الكنترول طيب كان كان في اخ سالنا سؤال المره اللي فاتت واغلقت الحلقه بالمره ما دام اجبنا على الاسئله بيقول حكم القراءه من المصحف في الصلاه كانوا ثلاث اسئله انا افتكرت واحد منهم يسامحنا بقى ما تمكناش الحلقه اللي فاتت حكم القراءه من المصحف في الصلاه جائزه جائزه طب في الفرض ولا في النفل في الاثنين على حد سواء انا عارف ان في خلاف فقهي لكن الافضل ان تقرا بما تيسر من حفظك الافضل ان تقرا بما تيسر من حفظك اقرا الفاتحة وسورة تيسر لك حفظها أو آيات طب واحد عايز يصلي سنن بقى أو يصلي قيام ليل ويطول وما هوش حافظ آيات كتير ممكن يمسك المصحف ويقرأ نعم يجوز وعندي دليلين الدليل الأول سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كم مولاها ذكوان بيأمها من المصحف في الصلاة ودي السيدة عائشة فقيهة فقيهة النساء السيدة عائشة كان ذكوان اللي هو مولى السيدة عائشة كان بيصلي بها إماما في التراويح وكان يقرأ من المصحف فلو كان قراءته من المصحف في التراويح خطأ كانت أنكرت عليه اثنين قال الإمام محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري أحد الأئمة المتفق على جلالتهم وإمامتهم بيقول إيه الإمام الزهري بيقول ما زالوا يصلون من المصحف يعني أئمة الإسلام قبل منه كانوا بيصلوا من المصحف انما اللي ياخد رايي ويتشدد ليه ويسيب الراي الاخر اقول له بالله عليك حنانيك حنانيك بامه الاسلام ما تجيبليش راي واحد وتقول باطله باطله ليه هو جواز عتريس من فؤاده يا عم اتق الله المهم وفي حاجات تانية ايه في حاجات تانية آه، في في في في- في الموضوع تحتاج الى بس لكن ليس مقامنا الان تعال نشوف دعوات الازمات الدعوه الثالثه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وينفع تقول ودرك ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ده شرحناه في التعوذات النبوية زمان أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء يا رب ما يدركنا الشقاء في مصر لا في الإسلاميين ولا في الدين ولا في الأزهر ولا في ولا في اقتصادنا ولا في حياتنا الاجتماعية ولا السياسية نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا رب ما تشمت فينا أعادي الإسلاميين يا رب وتمر هذه المرحلة بسلام أيضا سيدة أسماء بنت عميس الصحابية الجليلة قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن عند الكرب يا سلام قولي لنا قولي لنا الله يكرمك يا صاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة أسماء بنت عميس تقول ألا لأحد أبنائها ألا أعلمك كلمات ألا أعلمك كلمات تقو ده لإحدى بناتها ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب النبي عليه الصلاة والسلام علم السيدة أسماء بنت عميس أن تقول هذه الكلمات قال لها ألا أعلمك كلمات تقولينه تقولينهن عند الكرب قلت بلى يا رسول الله قال قولي الله الله ربي لا أشرك به شيئا سهل أوديا عند الكرب ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب قالت بلى يا رسول الله قال قولي الله الله ربي لا أشرك به شيئا اتصال وبعد الاتصال نكمل الأخ وحيد السلام عليكم تفضل يا أخ وحيد السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ازيك يا شيخ أكرمك الله تعالى الله يكرمك يا رب آه، بالله يا شيخ آه، عايز حضرتك توضح لنا بس حكايه ال- آه، الاخت اللي هي اتسحلت من الجيش وديت روايه ولا حقيقه ولا كانت م- م- يعني آه، منقبه فعلا ولا ايه بالظبط عايز- عايزين ن- ن- حاضر.
الحقيقه بس الحقيقه حاضر.
لو سمحت يعني لو تكرمت حاضر افادك الله الله يكرمك أما الحقيقة ف طيب بعد الاتصال الألم قطع أما الحقيقة نقولها ولا اتصال اتصال الأخ أحمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فضيله الشيخ الله يكرمك ويبارك فيك والله انه احبك في الله أحبك الله وأحبتنا فيه والله اقسم بالله اننا في امس الحاجات الى مثل هذه الكلمات الطيبه الجميله ربنا يكرمك التي يحتاج إليها كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله آمين وأقسم بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذه الأزمات يذكر لنا الداء ويذكر لنا الدواء ويذكر لنا الداء نعم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عام صح أي بقحط عام نعم.
وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيض- فسيستبيح بيضتهم نعم والله سبحانه وتعالى قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة نعم.
وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم نعم.
يستبيح بيضتهم نعم.
ولو اجتمع عليهم من بأكثرها فأنا أقول بأيد من فمي لو اجتمع أهل المنافقين والكافرين والظالمين على أن يستأصلوا شافتها في لن البلد يستطيعوا.
المسلم لن يستطيعوا ولم يستطيعوا بموعود الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت.
والله إن قلوبنا لتنزف وإن عيوننا تدمع لما نراه الآن عندما يأم- تستقر البلد يأتي منافقون مندسون من الخارج ومن الداخل ليشوهوا سمعة المسلمين فأسألك بالله يا شيخ أن تدعو للمسلمين جميعا من كل قلبك أن يرد الله المسلمين إليه ردا جميلا وجزاك الله خيرا وإياك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وثني على كلامك وقل اللهم احفظ بلدنا مصر من كل مكروه وسوء ولا تسلط علينا في بلدنا مصر كائدا ولا خائنا ولا ماكرا ولا حاسدا ولا غاشما يا رب العالمين وول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم أنت ربنا وربهم اللهم إن قلوبنا وقلوبهم بيدك اللهم فاكشف أمر أولئك الغادرين المتآمرين يا رب العالمين ووحد كلمتنا وارفع رايتنا واجمع صفوفت- صفوفنا وأظهر الحق على أيدينا بالنسبة للأخت المسحولة في الساهل في لأخينا السائل من قبل ب- أنا أنا لست جهة تحقيق وجهات التحقيق تتولى الآن إبراز المسألة لكني أقول لا ينبغي أن نغتر بهتافات الليبراليين والعلمانيين واليساريين في جرائدهم وقن- وقنوات و- و- وقنواتهم آه، التي يثيرون فيها الرأي العام بل ننتظر لن- لنرى ما حقيقة هذه الفتاة؟ ما حقيقتها؟ هل هي التي قذفت الجيش أولا ففي ظل المعمعة حصل هذا التصرف؟ وانت عارف ساعة المعمعة ما فيش حد بيشوف تحت رجليه بيبقى العاطل بالباطل ولا يا ترى شتمتهم ولا يا ترى دي صورة متفبركة الله أعلم جهات التحقيق لما تصدر يبقى نقدر نتكلم إن شاء الله طيب ناخد دعوة تانية أيضا عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا راعه شيء راعه الحاجة اللي تخوف الروع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا راعه شيء قال هو الله ربي لا أشرك به شيئا هو الله ربي لا أشرك به شيئا أو ربي لا شريك له أيضا في دعوات أخرى علمها النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها قال قال نبينا صلى الله عليه وسلم للسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها يا ابنتي ما يمنعك ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يعني إيه اللي يمنعك أنك تقولي الكلمات ده هي اللي حوصيك بها في الصباح والمساء يعني تواظبي عليها ما يمنعك أن تقولي ما أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين كذلك في قصة مر عثمان مر سعد بن ابي وقاص بعثمان بن عفان وهو في المسجد فسلم عليه فلم يرد عثمان على سعد السلام فسلم عليه فلم يرد عثمان بن عفان على سعد بن أبي وقاص السلام فمشى سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين قال له يا أمير المؤمنين هل حدث في الإسلام شيء قال ولما ما فيش حاجة الوضع مستتب قال إني مررت بأخينا عثمان فسلمت عليه مرتين فلم يرد علي السلام يعني سعد خد في نفسه إزاي يسلم على عثمان وما يردش علي فأرسل عمر رضي الله تعالى عنه إلى س- إلى عثمان فجاء عثمان قال له مر عليك أخوك فسلم عليك مرتين فلم ترد عليه فحلف عثمان أنه لم يره قال والله ما ما عد علي فحلف سعد أنني مررت عليك حلف عثمان حلف سعد ثم إنهما هدأ ف- فتذكر عثمان قال آه آه افتكرت افتكرت لقد مر علي وأنا تأتيني حالة تغشي على بصري غشاوة في حاجة بتاخد عقلي وما بقاش شايف اللي قدام مني ولا سامعه الله يا ترى خير إن شاء الله إيه الحالة دي يا عثمان رضي الله عنه قال كلمة سمعتها من النبي عليه الصلاة والسلام كل لما افتكرها تاخد عقلي لا اسمع حد يكلمني ولا اشوف حد ماشي من قدامي فقام سعد بن أبي وقاص قال له تسمح لي أقول لك إيه هي الكلمة كأن سعد بن أبي وقاص عنده فراسة يعني قال له هي, ال- هي الدعوة التي دعا بها يونس عليه السلام قال له آه صح دعوة سيدنا يونس عليه السلام قال له ايه حكايتها قال له والله احنا كنا قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام ده اللي بيحكي سيدنا سعد بن أبي وقاص فقال لنا دعوة لسه هيقول في دعوة شأنها كذا وكذا فجاء عربي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فلم يخبرنا بالدعوة الأعرابي قطع الكلام فقام النبي عليه الصلاة والسلام مشى انصرف يقول ولم يخبرنا بالدعوة يقول سعد بن أبي وقاص وكنيت أبو إسحاق فمضيت وراء النبي عليه الصلاة والسلام لأسأله عن الدعوة يا رسول الله كنت بتقول لنا ده دعوة وهتقولها لنا والأعرابي قطع عليك بالسؤال فما قلتها لناش فإيه هي؟ يقول فمضيت وراء النبي صلى الله عليه وسلم مشيت وراءه حتى إذا هم أن يدخل بيته خلاص هيدخل البيت ضربت بقدمي على الأرض دبيت برجلي كده زي ها ها أنا هنا يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم التفت قال من؟ قال أبو إسحاق يعني أنت سعد بن أبي وقاص قال نعم يا رسول الله قال فما إيه اللي جايبك ورايا بتدب برجلك ليه جاي ورايا لحد البيت ليه فقال لا والله يا رسول الله إلا أنك ذكرت لنا دعوة ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك فأنا نفسي أعرف الدعوة المهمة اللي كنت هتقولها لنا فقال له نعم يا أبا إسحاق أقول لك الدعوة دعوة ذي النون اللي هو سيدنا يونس صاحب الحوت يعني وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدعو بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له وإحنا في كربه اهو قولوا يا جماعة كلكم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين كل ما تشوف المشاهد اللي عايزة توقف علينا حياتنا اللي ماشية ناحية ناحية الاطمئنان إن شاء الله اللي عايزة تفسد الانتخابات وتدخل الأمريكان والصهاينة وتبلبل أفكارنا وتهدم اقتصادنا ومؤسساتنا جيش وشرطة قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولما تشوف الجماعة دول ضررهم بان قوي كده وخطرهم بدأ يظهر تدعي دعوة تقولها عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما وإحنا عندنا أقوام خايفين منهم علمانيين ليبراليين نصارى متطرفين شيوعيين ماركسيين يساريين جهات خارجية متدخلة أي نعم ربنا ينصرنا إن شاء الله عز وجل ولن يمكن لأحد من أمة الإسلام لكن برضو عندنا خوف ولازم نعمل إن احنا نحصن نفسنا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وأيضا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا لما يواجه حد بيتآمر على الإسلام وإحنا دلوقتي في بعض المسلمين علمانيين ليبراليين شيوعيين يساريين بيتآمروا على الإسلام ما تعرفش ازاي مضحوك عليهم عارفين الحق وبيعندوه الله اعلم ربنا يهديهم وفي غير مسلمين بيتامروا على الاسلام سواء في الداخل او في الخارج فاحنا نعمل ايه دعوه من دعوات الازمات اهي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غزا عدوا يقول اللهم انت عضدي يعني معيني اللهم انت عضدي ونصيري بك احول وبك اصول وبك اقاتل أيضا حسبنا الله ونعم الوكيل كتر منها لما تشوف التآمر لأجل إيقاف الأمن والاستقرار في مصر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فقال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم فحسبي الله ونعم الوكيل في كل من يصطنع هذه الأحداث ويحرق مؤسستنا ويريد إفشال السير نحو الحياة التي تنبعث ينبعث من إرادة الأمة واختيارها الصادق حسبنا الله ونعم الوكيل ثم حسبنا الله ونعم الوكيل هناك قصة فيها هذا الحديث حديث حسن وفيها بيان لدعاء جميل جدا في الأزمات يقال والدعاء ده ما أشبهه هو حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام القصة اللي اتقال فيها الدعاء بس شبيهة بينا دلوقتي احنا كل الكارهين للمشروع الإسلامي رافعين الأسلحة بتاعتهم في وشنا اللي بيقول هنولعها واللي بيقول مش هنسكت واللي حابه يجيب لك وثيقه السلمي ووثيقه الجمل ووثيقه الحصان ووثيقه المعزه وحاجات عجيبه الشك واللي قاعد يقول لك مجلس استشاري وهو اللي هيحكم وهيحطوا المبادئ الدستوريه وهم اللي هيعينوا اللجنه حاجات ما تعرف هم غراتهم مين وراه واللي قاعد يقول لك الاسلاميين مش هيوصلهم وهنقف ضدهم رغم اعلامهم واموالهم اللي انفقوها محتارين ازاي الاسلاميين بيتقدموا يعني النسبه في المرحله الثانيه اكتر من الاولى وان شاء الله في الثالثه هتبقى 100% لأن شعب مصر يختار الإسلام فالمهم يعني تحدرت علينا من كل ناحية فئات المقاتلين للإسلام ضد الإسلام لكن ما بنخافش كلهم عايزين يولعوها أهو كده الجماعة اللي أنا عديت أسمائهم الخمس فئات دول عايزين يولعوا مصر تعال شوف الصورة دي كده يعني اللي علمانية والليبرالية والشيوعية اللي مسمى اليسارية الماركسية أو الأناركيين والنصارى المتطرفين بتوع بطمس سبير ومش عارف إيه وال- والجهات الخارجية الخمسة دول عايزين يولعوا مصر تعال بسرعة كده اربطهم بحزمة الشياطين اللي كانت جاية تولع النبي عليه الصلاة والسلام اسمع كده اسمع كده الحديث روى الامام احمد وابن ابي شيبه وابو يعلى وابن السني وحسنه محقق ابن السني تبعا للشيخ الالباني رضي الله تعالى عنه ورحمه قال جاء رجل إلى عبد الرحمن بن خنبش صحابي جليل اسمه عبد الرحمن بن خنبش فقال له كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادته الشياطين لما الشياطين عملت مكيدة للنبي عليه الصلاة والسلام اتصرف إزاي كيف تصرف النبي عليه الصلاة والسلام وإحنا معمولين مكيدة من الجهات الخمسة اللي قلتها دلوقتي كيف تصرف كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادته الشياطين قال عبد الرحمن بن خنبش إيه جاءت الشياطين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منين جات له الشياطين من الأودية وتحدرت عليه من الجبال والشعاب يا هادي يا رب الشياطين جت للنبي عليه الصلاة والسلام من كل وادي ومن كل شعب ومن كل جبل يعني من كل اتجاه الشياطين نازلة كلهم نازلين على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم زي اللي احنا شايفينه كل جهة دلوقتي عايزة تولع في مصر شايفين نفسهم الصح لما لقوا الشعب بيختار صح الشعب بيختار صح وهم بيقولوا له انت شعب غبي ومتخلف العلمانية والليبرالية والشيوعية اليسارية الماركسية الأناركية والنصارى أقباط مسبير وزعمائهم المتطرفين والخارج بيقولوا شعب مصر متخلف وغبي وأمي ما بيعرفش يختار عجبتني كلمة حلوة قوي هو معظم النقابات مين اللي, اللي حصل على المقاعد العظمى فيها الإسلاميون نقابة المهندسين نقابة الأطباء نقابة كذا نقابة كذا معظم النقابات دي مين اللي فاز فيها الإسلاميون طب الأطباء متخلفين طب المهندسين متخلفين طب العلميين متخلفين طب التطبيقيين متخلفين ما هو دول صفوة البلد اهو اختاروا الإسلاميين يبقوا متخلفين يا حبايبنا طب أنا راجل أهو اخترت الإسلاميين وراجل أستاذ جامعي أنا متخلف طب عندنا عشرات الألوف ودخلوا في الملايين متعلمون هم دول المتخلفين آه متخلفين في نظرهم لأن هم ما اختاروهمش سبحان الله العظيم اسمع تحدرت الشياطين من الجبال والأودية والشعاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم شيطان معه شعلة من نار زي الواد اللي ماسك المولوتوف وماسك البتاعة بتاعة النار زي ما جابوا الفيديو بتاع المجلس العسكري وبيولع في الم- ماسك حد يتكلم عليه ده ولا حد يتكلم عليه أصلا هيبقى بريء المهم شيطان من الشياطين المتحدرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم معه شعلة من نار عايز إيه الشيطان ده يريد أن يحرق بهذه الشعلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام فزع فجعل يتأخر رجع النبي عليه الصلاة والسلام لورا فجاء جبريل عليه السلام لأن الله عز وجل لا يخذل نبيه صلى الله عليه وسلم والله يعصمك من الناس فقال يا محمد قل الحق بسرعة خد قول اللي يطفي نارهم قول اللي يهزمهم الشياطين جاية من كل ناحية ومعاها الولعة عايزة تولع النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا جبريل نزل قال له قل الحق بسرعة المية اللي هتطفي نار ده بالعكس ده النار اللي هتولعهم هم ايه هي بقى قال له يا محمد قل قال ما أقول يا أخي يا جبريل عايزكم تقولوا الدعوات دي دلوقتي لأن عايزين يولعوا مصر زي الشياطين اللي كانت عايزة تولع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن دي تطفي نارهم إن شاء الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب ونطلع في جولة الإعادة جولة الإعادة نطلع ندي للإسلاميين أيا كانت وجهتهم المهم يكون أمه الشريعة الإسلامية يطلع إخ- حرية وعدالة يطلع نور يطلع وسط اختار الأمثل فيهم اختار الأمثل فيهم ممكن يكون أنا لي اختيار ورؤية ما, تلزما ما تلزمكش ممكن أنا مع أهلي لي اختيار ما تلزمكش أنت اختار الأصلح بس المهم يكون الأصلح ده أساسه وغطاه الشريعة الإسلامية إنما اللي مش عايزها بعد المشرقين فبئس القرين نقول بقى الدعاء ده عشان اللي جايين يولعوا مصر ده مهم قوي كانوا جايين يولعوا في النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك فطفئت نار الشياطين وهزمهم الله عز وجل لما النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء ده طفئت نار الشياطين وهزمهم الله عز وجل فشياطين العلمانية والليبرالية والشيوعية الماركسية اليسارية الأناركية ونصارى أقباط مسبيرو اللي عايزين يولعوها والجهات الخارجية المتطرفة وتصريحات بعض المجلس العسكري والاستشاري اللي عايزه تولعها برضه فيهم اللي بيصرح تصريحات عايزه تولعها برضه يبقى ده ركن سادس بعض اعضاء المجلس العسكري واكثر اعضاء المجلس الاستشاري اللي ما احناش مختارينه ولا هنختاره في يوم من الايام برضه بيصرحوا تصريحات تولعها الجهات السته بعضها او كلها عايز يولع مصر نطفي نارهم ازاي زي ما انطفت نار الشياطين نهزمهم ازاي بالاخذ بالاسباب والالتفاف حول الاراده الشعبيه واختيار اللي بيقول ام الشريعه واصل وفصل الشريعه الاسلاميه ونقول الدعاء ده اليومين دول بكثره بالليل وبالنهار وانت رايح وانت جاي أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن الدعوات كثيرة خذ دعوة أخرى قال ابن مسعود هناخد بقى كلام ابن مسعود إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغطرسه وظلمه فليقل اللي خايف من مدير من حاكم من من اللي خايف من جماعة بيتآمروا عليه فليقل اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كن لي جارا من شر الإنس والجن جار يعني يحميك يعني أنا في جوار الله في حمايته اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كن لي جارا من شر الجن والإنس ومن فلان سميه من ممدوح حمزة من نجيب ساويرس من المجلس الاستشاري من بعض أعضاء المجلس العسكري من فلان العلماني من فلان الشيوعي من فلان الليبرالي سم اسمه وانت بتدعي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كل جارا من شر الجن والإنس ومن شر فلان وتسميه وأحزابه وأشياعه أن يفرطوا علي أو أن يطغوا عز جارك اللي في حماك ما يتزلش أبدا يا رب عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك أيضا قال ابن عباس بيعلمنا دعاء إذا أتيت سلطانا مهيبا تخاف أن يسطو عليك أما تقابل حد خايف لحسن يبطش بيك أو يولع لك الدنيا تقول الدعوات ديا إيه نقول يا ابن عباس إيه يا صاحب النبي يا ترجمان القرآن رضي الله عنك علمنا حاجة كده نطفي بيها نار اللي عايزين يولعوها دول قال لك قول الله أكبر الله أعز من خلقه جميعا الله أعز مما أخاف وأحذر أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شر عبدك فلان العلماني الليبرالي النصراني المتطرف الشيوعي الماركسي الأناركي الاستشاري الخارجي الداخلي أعوذ بك بأعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس اللهم كن لي جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك أبو مجلز ده تابعي جليل ثقة إمام متوفى سنة 106 هجرية من التابعين بيقول من خاف من أمير ظلما أو من الجهات الستة اللي قلناها خايفين يولعوها نقول إيه قول من خاف من أمير ظلما أو من خاف بطشا من أحد أو من خاف نقمة من أحد أو من خاف تسلطا من أحد يقول إيه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن حكما من قال ذلك عندما يخاف من أحد أنجاه الله عز وجل منه في الصباح والمساء دعوات الأزمات بالله عليكم ما تنسوا ده في الصباح والمساء في الصباح تقول أصبحنا وفي المساء تقول أمسينا عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصبح وإذا أمسى أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده اللهم إني أعوذ بك من الكسل إن أنا أروح الإعادة وانتخب الإسلاميين المؤمنين اللهم إني أعوذ بك من الكسل أو الكسل في حياتي كلها وأعوذ بك من عذاب في النار وأعوذ بك من سوء الكبر وأعوذ بك من عذاب في القبر يبقى ده في الصباح والمساء في الصباح أصبحنا وفي المساء أمسينا واللي أنا أقصد إليه هنا في الدعاء ده اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شره وشر ما بعده ابن علي اصطبحنا واصطبح الملك لله يا فتح يا عليم يا رزاق يا كريم قولها بس بأسلوب النبي عليه الصلاة والسلام دعوات الأزمات دعاء آخر في الحديث عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بس كده بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم إن قالها حين يمسي تقولها المغرب لم تفجأه فاجئة بلاء حتى يصبح وإن قالها حين يصبح لم تفجأه فاجئة بلاء حتى يمسي فتقولها كده وتعلم أولادك وتعلم مصر كلها تقولها في الصباح والمساء فلا تفجأنا فاجئة البلاء لا في الصباح ولا في المساء اللي هي إيه بقى نقولها؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم دعوات الأزمات دعاء آخر عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه حين يصبح اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي أنا عايز هنا إيه أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي استرنا يا رب في كل ده استر عوراتي يعني يا رب ما تفضحناش قدام العلمانيين والليبراليين واليساريين و- وأقباط مسبير والمتطرفين المتطرفين وما تد- ما تفضحناش قدام الخارجيين وقدام المتآمرين يا رب ما ت- ما تسلط عينيهم على ثغراتنا يا رب استرنا وآمن روعاتي الروعات اللي هي المخاوف يا رب أي حد عايز يخوفنا ويولع البلد ويفسد علينا فرحتنا بانتصار الإسلاميين والتقدم نحو الاستقرار والأمان يا رب ما تمكنه يا رب استبدل آه، آه، روعتنا خوفا يا رب العرش العظيم اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا أيضا عن أبي الدرداء في دعوات الأزمات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم كل يوم حين تصبح وحين تمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات يحصل له إيه يا رسول الله اللي يقول كده سبع مرات كفاه الله همه من أمر الدنيا والآخرة أنا اخترت الدعوات دي وفي دعوات كثيرة أرجو أن تحفظوها وأن تراقبوا الإعادة وتكتبوها وأن تنشروها في الناس عبر وسائل النشر المتعددة اكتبها في ورقة ووزعها على زملائك في الجامعة وزعها على الناس في المسجد وزعها على جيرانك اعمل الدعوات دي مهمة مهمة للغاية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ومن أدمن طرق الباب يوشك أن يفتح له يعني احنا لازم نلح على الله عز وجل في الدعاء مع الأخذ بالأسباب طيب ايه تاني واحد من الصالحين آه، قال عجبت لمن ابتلي بأربع كيف يغفل عن أربع يا سلام دي حلو قوي ديا بيقول عجبت لمن ابتلي بأربع كيف يغفل عن أربع أربع بلاءات وأربع تحصينات لو أصابك بلاء خد التحصين المناسب له خد الطعم المناسب له قال عجبت لمن ابتلي بالخوف عجبت لمن ابتلي بالخوف كيف يغفل عن قول الله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل ده خدناها احنا من شوية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فخافوهم يعني فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ليه الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين يبقى لما يكون عندك خوف من حاجة حسبنا الله ونعم الوكيل عجبت لمن ابتلي بأربع كيف يغفل عن أربع لمن ابتلي بالخوف كيف يغفل عن قول الله حسبنا الله ونعم الوكيل وعجبت لمن ابتلي بالضر سواء الضر في بدنه جسده الضر في ماله الضر في أولاده أي ضر بقى من الأضرار كيف يغفل عن قول الله تعالى أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وعجبت لمن ابتلي بمكر الناس به كيف يغفل عن قول الله تعالى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وعجبت لمن ابتلي بالغم كيف يغفل عن قول الله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فتحصين الخوف حسبنا الله ونعم الوكيل وتحصين الضر أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين قالها سيدنا أيوب وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم السوء وأن ينجي مصر من المهالك وأن يجعل قلوبنا على قلب رجل واحد وأن يولي علينا خيارنا وألا يولي علينا شرارنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسول الله